ورحمة الله وبركاته حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة عن عوارض الأهلية وقسمنا العوارض بعدة اعتبارات فباعتبار مصدرها تنقسم إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة والعوارض المكتسبة وهي إما أن تكون ليست من اختيار العبد وإما أن تكون من اختيار العبد وإذا قسمنا العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية وعلى الأحكام إلى ثلاثة أقسام تزيل الأهلية تنقص الأهلية لا تؤثر على الأهلية ولكنها تغير الحكم وبدأنا في سرد أنواع العوارض السماوية أي التي تقع على العبد بغير اختيار منه وتكلمنا عن عارض الجنون وبعد ذلك تكلمنا عن عارض العتة ثم ثلثنا بالكلام عن عارض النسيان النسيان وهو العارض الثالث من عوارض الأهلية السماوية وقلنا أن النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به عارض يعرض للإنسان فيجعله لا يتذكر ما كلف به أو لا يجعله يتذكر ما كلف به وقلنا أن النسيان لا ينافي أهلية الوجود ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل نعم طيب كتبت ديت والنسيان لا ينافي والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء احنا خدنا دولة لبقاء القدرة بكمال العقل لأن عقله موجود وكامل لم يعتريه شيء كل ما في الأمر أنه اعتراه أمر لا دخل له فيه نسي ما كلفه ربنا عز وجل به والدليل على أن هذا عارض لا يؤاخذ به العبد إذا حل به ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه طيب كلمة وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ما المعني بأن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الجواب ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله قال يبقى كلام من اللي جاي ده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال والأظهر والله أعلم والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنهم بمعنى أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات وليس لهم لا قصد ولا نية وأما رفع الأحكام عنهم وأما رفع الأحكام عنه فليس مرادا من هذه النصوص فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر وهنضرب مثال نوضح فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر معنى الكلام ده إيه؟ يبقى الإمام ابن رجب يحدد إيه المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي معناها رفع الإثم والمؤاخذة وعلل ذلك قال لأن الإثم والمؤاخذة مرتب على المقاصد والنيات وهؤلاء الثلاثة لا قصد لهم ولا, إيه ولا نية فيما يفعلون أما بالنسبة للأحكام معنى كلمة بالنسبة للأحكام أي الأشياء التي يفعلها هؤلاء الثلاثة من ناحية الصحة والبطلان والإجزاء والإعادة والضمان ديت مش مقصودة من الحديث ده مقصد هذا الأحكام ديت ندور على أحاديث ثانية واضحة يا إخوانا يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ بيتكلم عن جزئية إيه؟ الإثم فقط هو ده اللي مرفوع عن الخ... عن المخطئ وعن الناس وعن الايه المكره والعله ايه ان الاسم الاسم متولد او مرتب على المقصد والنيه ودولت ما لهمش مقصد ولا نيه طيب لو واحد ناسي ترك عباده من عمل طيب لو واحد مخطئ فعل شيء من عمل لو واحد مثلا مكره فعل شيء من عمل كلمة ما العمل وما يترتب عليه من أحكام دي بنترك النص ده خالص وندور على نصوص ثانية مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في السنن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الحديث الحكم الشرعي هنا يا أخوانا أن الرجل إن أكل أو شرب ناسيا وهو صايم هنا الشارع الحكيم أمره أن يتم صومه طب واللي حصل قال لك فكأنما أطعمه الله وسقه معفو عنه والعبادة إيه صحيح طيب لو أن رجلا يصلي صلاة ونسي سجدة حتى انتهى من صلاته واخد بالك أو نسي قراءة الفاتحة وهو يصلي منفردا حتى انتهى من صلاته ما حكم الصلاة باطلة بالاتفاق باطلة بالاتفاق يبقى هنا إيه الحكم اختلف عشان كده بنقول الأحكام أو الأشياء التي تسقط من الإنسان فعلها عند النسيان أو عند الخطأ أو عند الإكراه الصحة والبطلان كل مسألة بدليلها كل مسألة إيه بدليلها أما رفع الإثم فهذا لا نزاع فيه واضح يا إخوانا فلو أن إنسانا ذهب ليحد بيت الله الحرام ونسي أن يقف بعرفة انشغل في شر الهدايا والأشياء ديت ونسي يقف في عرفة ما تذكر إلا فجر يوم العيد واخد بالك حج ماله بالاتفاق ولكن هنا يرفع عنه الايه الاثم يرفع عنه الايه الاثم طيب لو ان انسانا نسي واهلك مال فلان نسي يضمن طب ما رفع عن امه الخطا والنسيان رفع هنا الايه الاثم فقط وضربنا مثلا قبل ذلك رجل يمتلك سيارة بمواصفات معينة وركنها في مكان معين فإذا بآخر بنفس السيارة أوقفها بجواره فجاء الرجل وما فطن أن, أن السيارتين بشكل واحد فأخرج المفتاح ووضعه في سيارة رفيقه التي ظنها سيارته واخد بالك فما فتح فقام جايب شاكوش وكسر الازاز دخل جوه يحط في في في المكان المخصص ما دارتش قام فصلها ودورها بالسلوك فجاه لقى صاحبها جاي قال له انت بتعملوا ده امسكوا يا اخوانا بلطجي متوح 25 يناير لا واخد بالك انت ازاي لا يا عم ده بص لقى سيارته الثانيه يبقى هذا فعل هذا ايه بقصد بقصد ولا بالخطأ آه. يرفع عنه الإثم ولكن إيه يا أخوانا والله ما كان قصدي ما احنا عارفين وحد يقدر يكلمك ما انتش قصدك ولكن أنت تضمن لهذا الذي فعلته واضح يا اخوانا ديت اتفهمت الجزئيه ديت يبقى رفع عن امه الخطا والنسيان اي رفع الاسم اما الامور المترتبه من الاحكام الوضعيه فهي ثابته اللي هي الضمان واما صحه الاعمال التعبديه فتتوقف على الايه على الدليل لو جانا نص من صلى العصر فترك ركعه او ركعتين سجده او سجده ناسيا فليتم صلاته وهي صحيح مثلا يعني على دماغنا لكن الإجماع منعقد أن من ترك ركنا من أركان الصلاة صح ها. ناسيا أو جاهلا أو متعمدا تبطل صلاته متى يعفو عنه إن تركه مكرها أو تركه إيه ها تركه مكرها أو إيه أو عجزا في هذه الحالة إيه صلاته إيه صحيحة واضح يا اخوانا عرض النسيان العارض الذي بعده وهو النوم والإغماء عارض النوم والإغماء مش أصلا خليك قاعد لا مش غالب مكان اقعد بالله ما انت بقى خصمت عليك خلاص انت اقعد كفايه محمد الجمل قايم دلوقتي النوم والإغماء ده من ضمن عوارض السماوية أي لا دخل للإنسان بها لابد أن ينام واخدين بالكم يا أخوانا طيب فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء لأنها هاء الضمير عايدة على إيه أهلية الأداء أحسنت اصحى تام اصحى تام انت قاعد على كرسي اللي يشوفك يقول كده من كبار العلماء هاي مع شر رجليك ما انا عارف ما هو دايما انا دايما بسال من القائل وهاء الضمير عشان بس اشوفك معايا ولا لا هو ده الغلط كل اخواننا والله يبارك فيكم ارجو ان يتحمل بعضنا بعضا فنحن في بفضل الله في عمل ضخم فارجو ان نتآزر ونتعاون ونغض الطرف عن الهنات والهفوات حتى يكمل هذا العمل رجائي من نصيحه من اخيكم فما دام الانسان نائما او مغمى عليه فليست له اهليه اداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه طيب فلا يعتد بشيء انتبه بقى من أقواله وأفعاله مطلقا فلا يعد بشيء, بشيء من أقواله ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية ايه معنى كلمة مؤاخذة بدنية يعني ان اقترف ببدنه شيء يوجب القصاص من بدنه فلا يؤاخذ لان عندنا القصاص ولكم في القصاص حياة يقول الألباب لعلكم تتقون وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره فلو أن رجلا نائما وهو يتقلب ذات اليمين تقلب على رجل فكسر ساقه واخد بالك هل في هذه الحالة نقول القصاص لا ما ينفعش قصاص يبقى ده معنى كلمة لا يؤاخذ مؤاخذة إيه بدنية ولكن يؤاخذ مؤاخذة اللي هو إيه الجنايات وإيه ودية الأعضاء والمنافع تفهم الفرق بين الاثنين يعني في فرق عندنا مثلا واحد تعمد وفقأ عين فلان فقأ عينه واخد بالك وهو حي ومتعمد لذلك الشرع بيقول القصاص ده الاصل طيب فالمجني عليه قال لك يا عم انا هعمل ايه شوفوا لي قرشين خلاص يبدا تيجي ايه ديه الاعضاء والمنافع ففي العين نصف الديه اما ان حدث افساد شيء من بدن الاخر وهو نائم هذا لا يخ- لا يؤخذ مؤاخذة إيه بدنية كذلك لو أنه وهو نائم سمعناه عمال يقول يقذف فلانة فلانة بنت فلان رأيتها تفعل وتفعل الفاحشة قعد يتكلم يجزعه وهو نايم واخد بالك فأيقظناه أنت كنت نايم اه كنت نايم طب ايه اللي انت قلته ده انا قلت حاجة يا اخوانا فهذا ايه لا يؤاخذ لا بدنيا ولا إيه تعويض او تعذير مطلقا يبقى اقواله ها لا يؤاخذ بها مطلقا اما افعاله لا يؤاخذ عليها ايه بدنيا ولكن يلزمه الايه الضمان ان اتلف واضحه اكتب ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية فيضمن ما أتلفه فيضمن ما أتلفه طيب بالنسبة للعبادات يبقى احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي ايه اللي هي الأقوال والأفعال وما يتعلق عليها من حقوق بالنسبة بقى لايه للعبادات وده اللي يهمنا قلنا النائم والمغمى عليه من عوارض الأهلية سقط الأهلية لأن ال- ال- العبادات مبنية على التمييز وده ما عندوش تمييز قال أهل العلم اكتب فالأداء الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه والأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى إيه معنى كلمة الأداء في الحال يعني الظهر أذن والراجل مغمى عليه يبقى نقول الأداء في الحال يعني كلمة إيه الظهر أذن نقول له أنت يجب عليك الأداء في الحال ده مغمى عليه وكذلك النائم أدي معنى كلمة الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه ولكن وجوب العبادة لا يسقط وجوب العبادة إيه ها؟ لا يسقط معنى كلمة لا يسقط العجابة و... العبادة وجبت عليه لا تسقط لأنه كان نائما عند فرضيتها أو كان مغمى عليه ما تسقطش ولكن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاق وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج حاضر بالنسبة للعبادات فالأداء في الحال مرفوع استوعبت معنى كلمة الأداء في الحال يعني إيه حال شروع العبادة والشخص ماله نايم أو مغمى عليه أقول له صلي ده مغمى عليه واخد بالك فالأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى ولكن وجوب العبادة لا يسقط ما سبب سقوط العبادة النوم والإغماء نقول لك لا يسقط ليه بقى لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاقة بالانتباه أو من النوم والإفاقة من الإيه؟ من الإغماء وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج إيه معنى الكلام ده يا أخوانا واحد مثلا نام النوم الطبيعي يعني أقصى حاجة ممكن ياخد له مثلا يوم 24 ساعة نايم في من الشخصيات كده وأعرف ناس بيناموا ثلاث أربع أيام متصل تصحيه إنسان ده في الحالة ديت بنص الحديث من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها وقت إيه ما ذكرها مع لا كفارة لها إيه إلا هذا واضح يا إخوانا طيب لو نام في نهار رمضان يومين اثنين ولا ثلاثة واخد بالك وكل وشرب ما الحكم الشرعي انا بسأل اخر ها نايم ثلاث ايام وكل وشرب ما حكم صومه نايم كل وشرب تمشي ماشي يا مشايخ خدوا بالكم اسكت يا اسكت يا معايا مشايخ كده هنا إيه، ط- ظل نائما لمدة ثلاثة أيام في نهار رمضان واخد بالك صوموه صحيح أم لا تفصيل تفصيل إن نام قبل علمه بدخول الشهر فصومه لا يصح لأنه يفتقر إلى إيه إلى النية صح كده ولو نام بعد علمه بدخول الشهر وهو بيصوم ومعتاد ان هو يصوم ولكن جات له الحاله في وسط الشهر خد له ثلاث ايام تنه نايم فيه طبعا لا اكل ولا شرب ولا كلام من ده خالص فالراجح من اقوال اهل العلم ان صومه صحيح ها ما احنا قلنا اهو احنا قلنا صومه صحيح اما في, في, في اول الشهر عليه القضاء ولكن العلماء هنا يا اخواننا قالوا ايه القضاء هنا مقرون بعدم وقوع الحرج بعدم وقوع الايه الحرج زي انسان مثلا ربنا يعافينا واياكم دخل في مرحله مرض متاخره وكل ساعتين يجي له غيبوبه يعني اليوم بيتقض مثلا نص في غيبوبه او ثلاث ارباعه في غيبوبه يفوق يوم وتاني يوم ايه في غيبوبه يفوق وهكذا فهذا لا نزاع ان قضاءه للعبادات خاصه الصلاه فيها حرج عليه فيها ايه فيها حرج عليه فهذا ليس عليه شيء فهو مريض لأنه اتقى الله قدر استطاعته معايا يا أخي الفضل واضحة يا إخواننا كده اكتب والإغماء والإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال ويلحق بالإغماء من الأمور المستحدثة عمليات التخدير عمليات التخدير تلحق بالإغماء في عمليات تخ... عمليات جراحية بتن مثلا المريض في في في البنج كده اه بياخد فترة طويلة واخد بالك فهذا ياخد ايه حكم الايه الاغماء انفاقة يعيد الصلاة فان كان فيها حرج فليس عليه شيء العارض الخامس من العوارض السماوية المرض عارض المرض المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء فهذا لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء طيب قبل ما أكمل أسأل سؤال كده قلنا تنقسم العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى ثلاثة أقسام أريد أن أسمعهم من بعضنا تفضل تفضل اه يبقى ناقص الأهلية ها تنقص الأهلية اه تزيل الأهلية بالكلية لا تؤثر في الأهلية ولكن تؤثر فين في الحكم الشرعي مثلها المرض يبقى المريض نقصد بالمريض ايه غير الجنون والايه والاغماء واخد بالك مريض اي مرض من الامراض هذا المرض لا يؤثر في اهليه الوجوب ولا في اهليه الاداء لان اداه التمييز مالها ايه موجوده طب لو انه مريضا في عقله هذا العارض يعتبر من عارض المرض ولا من عارض الجنون اه ففرق بين ايه بين الاثنين فهذا المريض اهليته ايه الوجوب والأداء ثابتة ولكن قد يؤثر المرض في بعض الأحكام قد يؤثر المرض في بعض الأحكام مثال ذلك مرض الموت مرض الموت ضابطه وركزوا على الضابط قوي يعني ايه تعريف مرض الموت الجواب هو المرض الذي يكون فيه او به الانسان عاجزا هو المرض الذي يكون فيه وبه الانسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتاده ويكون الغالب فيه الموت ويكون الغالب فيه الموت ده مرض الايه يا اخوانا إيه؟ الوفاء وطبعا ويكون الغالب فيه الموت ديت ايه بتخضع للايه للعرف ولكن الراجل ده هو مريض ما عادش بيقدر يتحرك كان بيروح مثلا يعني ما عادش بيتحرك خالص قاعد في البيت يا دوب يتمشى كده فمصالحه المعتاده عجز بسبب المرض والغالب عند الناس يقول لك آه، فلان اه خلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه يحسن لنا وله الخاتمه خلاص ما هو معروف المرض ده معروف ما بيجيش في حد الا ما بيموت ده العرف ولكن لما نقول هذا الكلام عندنا عقيدة لو شاء الله أن يشفيه إيه لشفاه ولكن جرت العادة على هذا هذا ال- النوع من المرض إخواني اللي هو مرض الوفاة له تأثير في بعض الأحكام الشرعية وهو إن طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ما الحكم الجواب ترث منه حتى لو انقضت عدتها حاضر ترث منه حتى لو انقضت عدته ايه معنى الكلام ده الارث كما تعلمون له أسباب فمن أسباب الإرث القرابة والنكاح واخد بالك والولاء القرابة والنكاح والولاء. فالنكاح سبب من أسباب الإيه؟ الإرث ومعنى النكاح إن الرجل يورث مراته والمرأة تورث إيه؟ زوجها بالضوابط والشروط فلكي يتم الإرث بين الزوجين أن يموت أحدهما موتا حقيقيا ويكون الآخر حيا بعد موته ولو لحظة والعلاقة الزوجية قائمة ده الضابط تاني عشان يتم الإرث بين الإيه بين الزوجين أن يموت أحدهما موتا حقيقيا موت حقيقي يعني إيه خلاص هو مات و... والدنيا بحال قال مات ويكون أحدهما حيا بعد موته حياة حقيقية ولو لحظة والعلاقة بينهما الزوجية قائمة وليس هناك مانع من موانع الإرث في الحالة دي ترث أو يرث فالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة إن طلقها زوجها تظل قائمة حتى انقضاء العدة ما لم يكن الطلاق قبل الدخول كلام واضح ولا صعب تاني العلاقة الزوجية قائمة بين الرجل وامرأته إن طلقها أو مات عنها واخد بالك خلينا في الطلاق الأول إن طلقها العلاقة الزوجية قائمة ما لم تنقضي العدة حد إلا إذا كان طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول ما فيش عدة طيب لو مات عنها فالعلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي عدتها ولو مات عنها قبل أن يدخل به واضحة ولا مش واضحة ديت واضحة ولا مش واضحة تاني العلاقة الزوجية بنقول قائمة يعني مستمرة يعني ايه مستمرة واخد بالك الراجل طلق امرأته يبقى العلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي العدة طيب لو طلقها قبل الدخول مفيش عدة يبقى ساعة ما قال لها طلع منه حرف القاف كل واحد راح لحد سبيل أنت طالق القاف خرجت يبقى خلاص انتهت غير المدخول به واضحة دي طب المتوفى عنها قال لك برضه العلاقة الزوجية قائمة بينهما ما لم تنقض العدة حتى لو مات عنها قبل الدخول يبقى ايه عقد عليها ولم يدخل به ثم أتته منيته يبقى هنا ايه مات قبل الايه الدخول فرق بين مات قبل الدخول وبين طلق قبل الدخول ديت غير ديت طلق قبل الدخول لا عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ملوش عدة خالص يعني قال لها أنت طالق حرف القاف خلص واحد تاني إيه آه، نكحها مش فعلا طيب مات عنها قبل أن يدخل وقد عقد عليها يبقى إيه آه العلاقة الزوجية ما زالت قائمة وعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة وترث منه ولها الصداق كاملا بإجماع العلماء الحديث ده كويس طيب فلو أن الرجل مات عن زوجه واخد بالك وطلقها قبل أن يموت قبل إيه أن يموت الفترة الزمنية بين الطلاق والوفاة كانت العدة خلصت ما تورثي لأن العلاقة الزوجية منها انتهت يعني هو قال لها أنت طالق واخد بالك وبعد خمس أشهر مات ما تورثي واخد بالك لأن العدة الإيه انقضت العدة إيه انقضت الحكم بقى بيختلف أنت لو طلقها الرجل في مرض الموت طلقها فين ها في مرض الموت يعني الراجل ايه جاله مرض الوفاة الدنيا بحالها قالوا ربنا ي- يحسن له الخاتمة يلا بقى إيه، لكل أجل كتاب الرجل وهو في مرض الموت الولية زهقته قال لها اسمعي انت طالق خلاص طلقها فين في مرض الوفاة الولية خدت بعضها وراحت عند أهلها وخدوا الكراكيب بتاعتها وخلاص نستنى ان الراجل يموت ما يموتش مات بعد سبعة اشهر يبقى العدة انقضت ولا لا ترث ها ايه ترث لانه طلقها في مرض الموت واضحه يا اخوانا دي الدليل على ذلك ما لازم نجيب دليل لان ده مخالف للايه للادله صحيح يا اخوانا يعني احنا قلنا ايه ها العلاقه الزوجيه بتنتهي بالقضاء اللي العده فيه عده خلاص ترث ما فيش عده انتهت ما عادش خلاص انتهت واخدين بالكم يا اخوانا ما حدث من عبد الرحمن ابن عوف طلق إحدى نسائه في مرض الوفاة اسمها رايح عن بالي آه تماضر بنت الأصبغ أحسن الله عليك طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض الوفاة فتماضر بنت الأصبغ فلما طلقها في مرض الوفاة أعطاها عثمان نصيبها من الإرث وكانت قد انقضت عدتها ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا وانت تاخدها المسألة دي طيب العلماء ده الدليل إجماع طب العلماء قالوا الكلام ده ليه قالوا هنا نعامله بنقيض قصده نعامله ايه بنقيض قصده فلعله طلقها في مرض الوفاة ليحرمها من إرثها وهذا موجود بكثرة واخد بالك فعملناه بنقيض قصده قال لا طب هل كل من طلق امرأته في مرض الوفاة يريد أن يحرمها من مصر قال لك لا ديت مش كلنا ولكن احنا عاوزين ديت مسألة نيات فدايما الأحكام الشرعية المترتبة على النية العلماء بيأتوا بضابط يدرك بالحواس يعلقون الحكم عليه معايا ذلك في ديت الأمور يعني مثلا زي ايه قتل العمد وقتل شبه العمد قتل العمد ضربه وكان ينوي قتله قتل شبه العمد ضربه ولم ينوي قتله ده الفرق بين الاثنين طب النيه محلها الايه القلب طيب احلها ازاي قال لك بس اترك النيه بقى خالص لان قتل العمد فيه القصاص شبه العمد فيه الديه مؤلفه واخد بالك وممكن القصاص لو ان اهل المجني عليه حبوا يتفقوا مع الجاني على مبلغ كبير حتى لو اضعاف الديه هذا جائز ولكن احنا بنتكلم دلوقتي هنعرف العمد وشبه العمد ازاي قال لك بقى اركن النيه خالص لأن ممكن يكون إيه في نيته الموت وفي نيته أن يقتله ويقسم بالأيمانات المغلظة ده حبيبي ده أنا كنت بطبطب عليه أطبطب عليه بأربجيه واخد بالك ما ينفعش فالعلماء قالوا بس خلاص احنا هننحي النية ونأتي بشيء آخر يعرف بالحواس وهي الآلة المستخدمة عند الضرب الآلة المستخدمة عند الايه؟ عند الضرب فلو كانت آلة تقتل غالبا يبقى عمد ولم ولو لم ينوي العمد وإن كانت آلة لا تقتل غالبا فليست بعمد وإن كان ينوي العمد يبقى علقنا الحكم على إيه على شيء ظاهر منضبط اللي هي العلة زي بالضبط كده قلنا الحكمة من قصر الصلاة في السفر والإفطار للصائم رفع المشقة رفع الايه دي الحكمة مش العلة الحكمة قال لك والله رفع المشقة ده أمر يختلف بين الناس واحد صحته كويسة واحد تاني مش عارف ايه قال لك اركب بقى الحكمة خالص وتعالى نشوف علة حتى نعلق عليها الحكم فقالوا علة قصر الصلاة ان هو مسافر وعلة الجواز الفطر في نهار رمضان ان هو مسافر مسافر بقى في طيارة راكب مش عارف ايه مش فارقة معانا مسافر يبقى دي العلة حدثت مشقة ام لم تحدث ملهاش اعتبار عشان كده بيقولوا ايه والأحكام تدور مع علالها لا مع حكمها واضحة ولا مش واضحة الكلام يبقى العلماء قالوا هنعمل الراجل ده بنقيض ايه قصده طب يا اخوانا الراجل حسن النية والله بقى مش هنقدر نحكمها ديت حتى لا, لا, لا يضيع حق المرأة فكل من طلق امرأته في مرض الموت ولو لم يقصد أن يحرمها من الميراث ترث وإن مات بعد العدة كويس طب لو مات قبل العدة ما, ما فيش فيها كلام بقى ترث ده ترث مش فيها إشكال لأن ما العلاقة الزوجية ما زالت إيه واضحة يا إخوانا دي اتفهمت
حرمناها من ميراث الميراث علشان احتياطا ان هو ممكن يكون ايه عمل كده يشيلها عمد او عمد عشان يرث ايوه مش كده؟
بس عندنا نص طيب واحنا الراجل بقى عندنا نص نعم اللي هو
لا ال- ال- ليس للقاتل ال- يرث ميراث ليس للقاتل من الميراث شيء حديث صحيح يبقى عندنا نص اتفضل عملناها على مطلق اهو اللي هديك جزئين اللي هو اللي كان موجود في حد كان عليه ايه مش كده؟ هنا بقى الراجل اللي هو يطلع مرض المرض المرض المرض الموت احنا حضرتك بتقول دلوقتي اللي هو مش مش مش على طول يعني في احتمالين عندنا الاحتمال الاولاني ان يكون طلقها ها ل- ليحرمها من الميراث الاحتمال الثاني هو اصلا منوه يطلقها بقاله 50 سنه من يوم ما اتجوز عايز يطلقها ولكن تريث الوقت لقى نفسه لما جاله شلل رباعي قال لك هتطلقها بقى مفيش في نيته حاجه خالص فاحنا العلماء بيعلقوا دايما الاحكام على الامور الظاهره فهنا احتمال طلق ليمنع من الميراث واحتمال ايه لا- لا- طلق ل- ل- لغير ذلك فالعلماء من من باب الحيطة وحرصا على حق المرأة وضعوا هذا الضابط الطلاق في مرض الوفاة واضح ما أنا قلناه ضابط مرض الوفاة قلته لكم أهو. هو المرض الذي يكون فيه أو به الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتادة خارج البيت وخارجه وداخله ويكون من الغالب أن يموت به وتدي بتضع للايه للعرف يعني دلوقتي كده مثلا ربنا يعافينا واياكم معروف كده واحد مثلا عنده ربنا يعافينا واياكم سرطان في الدم ربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى خلصان ولا مش خلصان موضوع خلصان خلاص. عنده فيروس سي و- و- و- والحاله الكبيره خالص مع- مع- مع- معروف يعني منتهي واضح يا اخوانا أخونا يسأل ويقول عنده مرض معين وطلقها فيه ومات بسبب مرض تاني بعيد عن الموضوع بتاعنا خالص واخد بالك بعيد عن الموضوع بتاعنا يعني عنده مثلا ايه آه، آه، آه، الفيروس وبيخش غيبوبه كل يوم واخد بالك فطلق امرأته بعد يومين واحد راح قتله بعيد عن موضوعنا واخد بالك يبقى ده يعني بيقول مرض الوفاء ال- الذي يموت بسببه ما احنا قلنا موضوع الذي يموت فيه غالبا بسبب نعم لا مدة المرض لا يعول عليه ماشي يا اخوانا كده بعد ذلك نكاح المريض لا مش السادس إيه ده من ضمن ايه امثله على تاثير المرض في الاحكام الشرعيه المرض اللي هو غير الجنون والاغماء يؤثر في الاهليه ام لا يؤثر المرض ها لا يؤثر لكن بيغير فين الحكم الشرعي بس نكاح المريض الجواب نكاحه صحيح نكاحه صحيح طيب مسألته رجل طلق امرأته في مرض الوفاة ولكن كانت هي ترغب ترغب في الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة ترث أم لا ترث تاني لحظة رجل طلق امرأته في مرض الوفاة وهي التي كانت تريد الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة لا ترث هي لا تريد الطلاق لا لحظة واحدة لحظة واحدة طولوا بالكم بس ما طول أقول تاني جزء غلط تاني وهرجع في غلطها احنا بنقول ايه اذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ثم مات بعد انقضاء العدة ثالث طلق الرجل امرأته اي الذي هو الذي اي الذي هو الذي ايه طلقها بارادته وهي لا تريد ولكن هي اللي طلبت ها لا ترث لا ترث واضح يا اخوانا هو لم يطلق هي قلت طلقت انا زهقت منك وما عدتش عاوز اخدمك وهو في مرض الوفاة قال لها براحتك انت طالب طلقها من هنا العدة انقضت مات من هنا لا ترث لا ترث لأن هذا خلع واضحة يا اخوانا المسألة دي ما خلاص ما احنا قلنا لا ترث ترث نعم بعد خلق ترث لأنه مرض الوفاة ما ده ما ده قلنا تاني أعيد تاني معلش لأن أنا أخشى أن القواعد الفقهية أو الأصول لما بيجي نطبقها على الفقه أخشى أن يخطأ أحد في الفهم تبقى مصيبة فإحنا بنقول إيه دلوقتي عندنا العلاقة الزوجية طالما أنها مستمرة ومات أحد طرفيها يبقى في إرث بينهم في إيه إرث بينهم طب العلاقة الزوجية دي بتنتهي إمتى بتنتهي بعد انقضاء العدة من طلاق أو من وفاة مظبوط كده فهو الراجل ده طلق امرأته معايا طلقها النهاردة مات بكرة في العدة ولا مش في العدة في العدة ترث ترث طب اسأل سؤال كده وصعب شوية طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة كويس لا مش في مرض الوفاة وهو سليم كويس كده وكانت هذه المرأة تعتد بالأشهر تعتد فين بالأشهر آخر يوم في الثلاث أشهر مات الرجل ها آخر يوم ترث أم لا ترث في آخر يوم ترث عاوز تقول يعني ما انا بقول لك في اخر يوم في العده اهو اخر يوم في العده ها لا ما هو العده ما خلصتش العده ايه لم تنتهي طيب في هذه الحاله العده لم تنتهي اللي هو إيه؟ اخر يوم في الثلاث اشهر القمريه واخد بالك واليوم طبعا كما تعلمون بينتهي بغروب الشمس يعني بالضبط اخر يوم العصر صوتوا على الراجل مات واخد بالك انت ترث ام لا ترث طيب ما هي عدتها ها اه تداخل العدد تبدا تحسب من اخر يوم ده اهو اربع اشهر و10 ايام واضحه هنا كده فهمت طيب الوقت خلص ده احنا متاخرين قوي يا اولاد
دي اللي هي اللي بيسموها انتهاء من انتهاء من عده لعده اه اسمه تداخل العدد اه تداخل العدد انت هنا معلش انت هنا عرفت ال- ال- ال- اللي هو مرض الموت اللي هو ايه الحريق كده المسار اللي هو عدم القيام بمسار المعتاده المعتاد ايوه يا- اذا البدنيه بقى البدنيه منها ايوه ده بدنيه كان عقل سليم وطلق وطلق ما لناش اعتبار اصلا طالما مواد الوفاه خلاص ايوه يا شيخ محمد ايوه اتفضل
أي نعم صحيح أعد أخونا يسأل عن نكاح المريض هو صحيح ولكن الرجل مريض لا حراك له شأنه شأن الفراش والولية مزهقان قال لك هات ده أنا طلقتها هتورث هتورث واخد بالك انت ازاي اه طب انا بقى هربيك واعرفك انت مين ايه يلا يا واد هات لي ثلاث نسوان اتجوزهم دقتهم فكان الزواج بغرض اضرار الايه بدل ما تاخد التمنه تاخد ايه ربع التمن واخد بالك انت ازاي يا محمد عاوز تعملها ولا ايه فالنكاح صحيح ويأثم على نيته واضحه يا اخوانا ديت جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفضل ورحمة الله وبركاته حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم أصول الفقه قد انتهينا في اللقاء السابق من الكلام عن مقدمة عن عوارض الأهلية وقسمنا العوارض بعدة اعتبارات فباعتبار مصدرها تنقسم إلى عوارض سماوية وعوارض مكتسبة والعوارض المكتسبة وهي إما أن تكون ليست من اختيار العبد وإما أن تكون من اختيار العبد وإذا قسمنا العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية وعلى الأحكام إلى ثلاثة أقسام تزيل الأهلية تنقص الأهلية لا تؤثر على الأهلية ولكنها تغير الحكم وبدأنا في سرد أنواع العوارض السماوية أي التي تقع على العبد بغير اختيار منه وتكلمنا عن عارض الجنون وبعد ذلك تكلمنا عن عارض العتى ثم ثلثنا بالكلام عن عارض النسيان النسيان وهو العارض الثالث من عوارض الأهلية السماوية وقلنا أن النسيان عارض يعرض للإنسان فلا يجعله يتذكر ما كلف به عارض يعرض للإنسان فيجعله لا يتذكر ما كلف به أو لا يجعله يتذكر ما كلف به وقلنا أن النسيان لا ينافي أهلية الوجود ولا أهلية الأداء لبقاء القدرة بكمال العقل نعم طيب كتبت ديت والنسيان لا ينافي والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء والنسيان لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء ما احنا خدنا دولت لبقاء القدرة بكمال العقل لأن عقله موجود وكامل لم يعتريه شيء كل ما في الأمر أنه اعتراه أمر لا دخل له فيه نسي ما كلفه ربنا عز وجل به والدليل على أن هذا عارض لا يؤاخذ به العبد إذا حل به ما ثبت عند ابن ماجه بسند صحيح من حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه طيب كلمة وضع عن أمتي الخطأ والنسيان ما المعني بأن الله عز وجل وضع عن هذه الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الجواب ما ذكره الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله قال يبقى كلام من اللي جاي ده ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم قال والأظهر والله أعلم والأظهر والله أعلم أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنه بمعنى أن الناس والمخطئ والمكره إنما عفي عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات وليس لهم لا قصد ولا نية وأما رفع الأحكام عنهم وأما رفع الأحكام عنهم فليس مرادا من هذه النصوص فليس مرادا من هذه النصوص فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر وهنضرب مثال نوضح فيحتاج في ثبوتها ونفيها إلى دليل آخر معنى الكلام ده إيه؟ يبقى الإمام ابن رجب يحدد إيه المعنى المراد من قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان أي معناها رفع الإثم والمؤاخذة وعلل ذلك قال لأن الإثم والمؤاخذة مرتب على المقاصد والنيات وهؤلاء الثلاثة لا قصد لهم ولا إيه ولا نية فيما يفعلون أما بالنسبة للأحكام معنى كلمة بالنسبة للأحكام أي الأشياء التي يفعلها هؤلاء الثلاثة من ناحية الصحة والبطلان والإجزاء والإعادة والضمان ديت مش مقصودة من الحديث ده مقصد هذا الأحكام ديت ندور على أحاديث تانية واضحة يا إخوانا يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ بيتكلم عن جزئية إيه؟ الإثم فقط هو ده اللي مرفوع عن الخ... عن المخطئ وعن الناس وعن الايه المكره والعله ايه ان الاسم الاسم متولد او مرتب على المقصد والنيه ودولت ما لهمش مقصد ولا نيه طيب لو واحد ناسي ترك عباده من عمل طيب لو واحد مخطئ فعل شيء من عمل لو واحد مثلا مكره فعل شيء من عمل كلمة ما العمل وما يترتب عليه من أحكام دي بنترك النص ده خالص وندور على النصوص الثانية مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في السنن من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه الحديث الحكم الشرعي هنا يا أخوانا أن الرجل إن أكل أو شرب ناسيا وهو صايم هنا الشارع الحكيم أمره أن يتم صومه طب واللي حصل قال لك فكأنما أطعمه الله وسقاه معفو عنه والعبادة إيه صحيح طيب لو أن رجلا يصلي صلاة ونسي سجدة حتى انتهى من صلاته واخد بالك أو نسي قراءة الفاتحة وهو يصلي منفردا حتى انتهى من صلاته ما حكم الصلاة باطلة بالاتفاق باطلة بالاتفاق يبقى هنا إيه الحكم اختلف عشان كده بنقول الأحكام أو الأشياء التي تسقط من الإنسان فعلها عند النسيان أو عند الخطأ أو عند الإكراه الصحة والبطلان كل مسألة بدليلها كل مسألة إيه بدليلها أما رفع الإثم فهذا لا نزاع فيه واضح يا إخوانا فلو أن إنسانا ذهب ليحج بيت الله الحرام ونسي أن يقف بعرفة انشغل في شر الهدايا والأشياء ديت ونسي يقف في عرفة ما تذكر إلا فجر يوم العيد واخد بالك حج ماله بالاتفاق ولكن هنا يرفع عنه الايه الاثم يرفع عنه الايه الاثم طيب لو ان انسانا نسي واهلك مال فلان نسي يضمن طب ما رفع عن امه الخطا والنسيان رفع هنا الايه الاثم فقط وضربنا مثلا قبل ذلك رجل يمتلك سيارة بمواصفات معينة وركنها في مكان معين فإذا بآخر بنفس السيارة أوقفها بجواره فجاء الرجل وما فطن أن, الساي- أن السيارتين بشكل واحد فأخرج المفتاح ووضعه في سيارة رفيقه التي ظنها سيارته واخد بالك فما فتحت فقام جايب شاكوش وكسر الإزاز دخل جوه يحط في ال- في ال- في المكان المخصص ما دارتش قام فصلها ودورها بالسلوك فجأة لقى صاحبها جاي قال له انت بتعملوا ده امسكوا يا اخوانا بلطجي متوح 25 يناير لا واخد بالك انت ازاي لا يا عم ده بص لقى سيارته الثانيه يبقى هذا فعل هذا ايه بقصد ب- بقصد ولا بالخطأ اه يرفع عنه الاثم ولكن ايه يا اخوانا والله ما كان قصدي ما احنا عارفين وحد يقدر يكلمك ما كانش قصدك ولكن انت تضمن لهذا الذي فعلته واضح يا اخوانا ديت اتفهمت الجزئيه ديت يبقى رفع عن امتي الخطا والنسيان اي رفع الاثم اما الامور المترتبه من الاحكام الوضعيه فهي ثابته اللي هي الضمان وأما صحة الأعمال التعبدية فتتوقف على الإيه؟ على الدليل لو جالنا نص من صلى العصر فترك ركعة أو ركعتين سجدة أو سجدة ناسيا فليتم صلاته وهي صحيح مثلا يعني على دماغنا لكن الإجماع منعقد أن من ترك ركنا من أركان الصلاة صح؟ ها. ناسيا أو جاهلا أو متعمدا تبطل صلاته متى يعفو عنه إن تركه مكرها أو تركه إيه ها تركه مكرها أو إيه أو عجزا في هذه الحالة إيه صلاته إيه صحيحة واضح يا إخوانا عرض النسيان العارض الذي بعده وهو النوم والإغماء عارض النوم والإغماء ده مش أصلا خليك قاعد ده مش غريب مكان اقعد بالله ما انت بقى خصمت عليك خلاص خصمت عليك اقعد كفايه محمد الجمل قايم دلوقتي النوم والإغماء ده من ضمن عوارض السماوية أي لا دخل للإنسان بها لابد أن ينام واخدين بالكم يا أخوانا طيب فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء لأنها هاء الضمير عايدة على إيه؟ عالية الأداء أحسنت اصحى تام اصحى تام انت قاعد على كرسي اللي يشوفك يقول كده من كبار العلماء هاي مع شر رجليك ما انا عارف ما هو دايما انا دايما بسأل من القائل وهاء الضمير عشان بس أ- اشوفك معايا ولا لا هو ده الغلط كله يا اخوانا والله يبارك فيكم ارجو ان يتحمل بعضنا بعضا فنحن في بفضل الله في عمل ضخم فارجو ان ي- نتآزر ونتعاون ونغض الطرف عن الهنات والهفوات حتى يكمل هذا العمل رجائي من نصيحة من أخيكم فما دام الإنسان نائما أو مغمى عليه فليست له أهلية أداء لأنها تقوم على التمييز بالعقل ولا تمييز له في حالة نومه أو إغمائه طيب فلا يعتد بشيء انتبه بقى من أقواله وأفعاله مطلقا فلا يعد بشيء بشيء من أقواله ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية إيه معنى كلمة مؤاخذة بدنية يعني إن اقترف ببدنه شيء يوجب القصاص من بدنه فلا يؤاخذ لأن عندنا القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون وقوله تعالى وكتبنا عليهم فيه أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف إلى آخره فلو أن رجلا نائما وهو يتقلب ذات اليمين تقلب على رجل فكسر ساقه واخد بالك هل في هذه الح- الحالة نقول القصاص لا ما ينفعش قصاص يبقى ده معنى كلمة لا يؤاخذ مؤاخذة ايه بدنية ولكن يؤاخذ مؤاخذة اللي هو ايه الجنايات وإيه ودية الاعضاء والمنافع تفهم الفرق بين الاثنين يعني في فرق عندنا مثلا واحد تعمد وفقأ عين فلان فقأ عينه واخد بالك وهو حي ومتعمد لذلك الشرع بيقول القصاص ده الاصل طيب فالمجني عليه قال لك يا عم انا هعمل ايه آه، شوفوا لي قرشين خلاص يبدا تيجي ايه ديه الاعضاء والمنافع ففي العين نصف الديه اما ان حدث افساد شيء من بدن الاخر وهو نائم هذا لا يخ- لا يؤاخذ مؤاخذه ايه بدنيه كذلك لو انه وهو نائم سمعناه عمال يقول يقذف فلانه فلانه بنت فلان رايتها تفعل وتفعل الفاحشه قعد يتكلم يجزعه وهو نايم واخد بالك فايقظناه أنت كنت نايم اه كنت نايم طب ايه اللي انت قلته ده انا قلت حاجه يا اخوانا فهذا ايه لا يؤاخذ لا بدنيا ولا إيه تعويض او تعذير مطلقا يبقى اقواله ها لا يؤاخذ بها مطلقا اما افعاله لا يؤاخذ عليها ايه بدنيا ولكن يلزمه الايه الضمان ان اتلف واضحه اكتب ولا يؤاخذ بأفعاله مؤاخذة بدنية ولكن يؤاخذ مؤاخذة مادية فيضمن ما أتلفه فيضمن ما أتلفه طيب بالنسبة للعبادات يبقى احنا اتكلمنا عن ايه دلوقتي ايه اللي هي الأقوال والأفعال وما يتعلق عليها من حقوق بالنسبة بقى لايه للعبادات وده اللي يهمنا قلنا النائم والمغمى عليه من عوارض الأهلية سقط الأهلية لأن ال- ال- العبادات مبنية على التمييز وده ما عندوش تمييز قال أهل العلم اكتب فالأداء الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه والأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى إيه معنى كلمة الأداء في الحال يعني الظهر أذن والراجل مغمى عليه يبقى نقول الأداء في الحال يعني كلمة إيه الظهر أذن نقول له أنت يجب عليك الأداء في الحال ده مغمى عليه وكذلك النائم أدي معنى كلمة الأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه ولكن وجوب العبادة لا يسقط وجوب العبادة إيه ها؟ لا يسقط معنى كلمة لا يسقط العجابة و... العبادة وجبت عليه لا تسقط لأنه كان نائما عند فرضيتها أو كان مغمى عليه ما تسقطش ولكن وجوب العبادة لا يسقط لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاق وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج حاضر بالنسبة للعبادات فالأداء في الحال مرفوع استوعبت معنى كلمة الأداء في الحال يعني إيه حال شروع العبادة والشخص ماله نايم أو مغمى عليه أقول له صلي ده مغمى عليه واخد بالك فالأداء في الحال مرفوع عن النائم والمغمى عليه. ولكن وجوب العبادة لا يسقط ما سبب سقوط العبادة النوم والإغماء نقول لك لا يسقط ليه بقى لاحتمال الأداء بالانتباه أو الإفاقة بالانتباه أو من النوم والإفاقة من الإيه؟ من الإغماء وذلك لأن القضاء ممكن بلا حرج إيه معنى الكلام ده يا أخوانا واحد مثلا نام النوم الطبيعي يعني أقصى حاجة ممكن ياخد له مثلا يوم 24 ساعة نايم في من الشخصيات كده واعرف ناس بيناموا ثلاث اربع ايام متصل تصحيه انسان ده في الحاله ديت بنص الحديث من نام عن صلاه او نسيها فوقتها وقت ايه ما ذكرها مع لا كفاره لها ايه الا هذا واضحه يا اخوانا طيب لو نام في نهار رمضان يومين اثنين ولا ثلاثه واخد بالك وكل وشرب ما الحكم الشرعي انا بسال اخا ها نايم ثلاث ايام وكل وشرب ما حكم صومه نايم كل وشرب تمشي ماشي يا مشايخ خدوا بالكم اسكت يا اسكت يا معايا مشايخ كده هنا إيه، ط- ظل نائما لمدة ثلاثة أيام في نهار رمضان واخد بالك صوموه صحيح أم لا تفصيل تفصيل إن نام قبل علمه بدخول الشهر فصومه لا يصح لأنه يفتقر إلى إيه؟ إلى النية صح كده؟ ولو نام بعد علمه بدخول الشهر وهو بيصوم ومعتاد ان هو يصوم ولكن جات له الحاله في وسط الشهر خد له ثلاث ايام تنه نايم فيه طبعا لا اكل ولا شرب ولا كلام من ده خالص فالراجح من اقوال اهل العلم ان صومه صحيح ها ما احنا قلنا اهو احنا قلنا صومه صحيح اما في, في, في اول الشهر عليه القضاء ولكن العلماء هنا يا اخواننا قالوا ايه القضاء هنا مقرون بعدم وقوع الحرج بعدم وقوع الايه الحرج زي انسان مثلا ربنا يعافينا واياكم دخل في مرحله مرض متاخره وكل ساعتين يجي له غيبوبه يعني اليوم بيتقض مثلا نص في غيبوبه او ثلاث ارباعه في غيبوبه يفوق يوم وتاني يوم ايه في غيبوبه وت- يفوق وهكذا فهذا لا نزاع ان قضاءه للعبادات خاصه الصلاه فيها حرج عليه فيها ايه فيها حرج عليه فهذا ليس عليه شيء فهو مريض لأنه اتقى الله قدر استطاعته معايا يا أخي الفضل واضحة يا إخواننا كده اكتب والإغماء والإغماء ناقضا للوضوء في جميع الأحوال ويلحق بالإغماء من الأمور المستحدثة عمليات التخدير عمليات التخدير تلحق بالإغماء في عمليات تخ... آه، عمليات جراحية بتن مثلا المريض في في في البنج كده اه آه، بياخد فترة طويلة واخد بالك فهذا ياخد ايه حكم الايه الاغماء انفاقة يعيد الصلاة فإن كان فيها حرج فليس عليه شيء العارض الخامس من العوارض السماوية المرض عارض المرض المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء المراد بالمرض هنا غير الجنون والإغماء فهذا لا ينافي أهلية الوجوب ولا أهلية الأداء طيب أس- قبل ما أكمل أسأل سؤال كده قلنا تنقسم العوارض باعتبار تأثيرها على الأهلية والأحكام إلى ثلاثة أقسام أريد أن أسمعهم من بعضنا تفضل تعديل الاهليه كامل الاهليه نقص الاهليه وزيد الاهليه
تزيد تفضل الآلية تنقص الآلية لا تؤثر في الآلية ولا تؤثر آه يبقى ناقص الأهلية ها تنقص الأهلية آه أو تزيل الأهلية بالكلية لا تؤثر في الأهلية ولكن تؤثر فين في الحكم الشرعي مثلها المرض يبقى المريض نقصد بالمريض إيه غير الجنون والإيه والإغماء واخد بالك مريض أي مرض من الأمراض هذا المرض لا يؤثر في أهلية الوجوب ولا في أهلية الأداء لأن أداة التمييز مالها إيه موجودة طب لو أنه مريضا في عقله هذا العارض يعتبر من عارض المرض ولا من عارض الجنون آه ففرق بين إيه بين الاثنين فهذا المريض أهليته إيه الوجوب والأداء ثابتة ولكن قد يؤثر المرض في بعض الأحكام قد يؤثر المرض في بعض الأحكام مثال ذلك مرض الموت مرض الموت ضابطهم وركزوا على الضابط قوي يعني ايه تعريف مرض الموت الجواب هو المرض الذي يكون فيه أو به الإنسان عاجزا هو المرض الذي يكون فيه وبه الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتادة ويكون الغالب فيه الموت ويكون الغالب فيه الموت ده مرض الايه يا اخوانا إيه؟ الوفاء وطبعا ويكون الغالب فيه الموت ديت ايه بتخضع للايه للعرف ولكن الراجل ده هو مريض ما عادش بيقدر يتحرك كان بيروح مثلا يعني ما عادش بيتحرك خالص قاعد في البيت يا دوب يتمشى كده فمصالحه المعتاده عجز بسبب المرض والغالب عند الناس يقول لك آه، فلان اه خلاص ربنا سبحانه وتعالى ايه يحسن لنا وله الخاتمه خلاص ما هو معروف المرض ده معروف ما بيجيش في حد الا ما بيموت ده العرف ولكن لما نقول هذا الكلام عندنا عقيدة لو شاء الله أن يشفيه إيه لشفاه ولكن جرت العادة على هذا هذا ال- النوع من المرض إخواني اللي هو مرض الوفاة له تأثير في بعض الأحكام الشرعية وهو إن طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ما الحكم إذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ما الحكم الجواب ترث منه حتى لو انقضت عدتها حاضر ترث منه حتى لو انقضت عدته ايه معنى الكلام ده الارث كما تعلمون له أسباب فمن أسباب الإرث القرابة والنكاح واخد بالك والولاء القرابة والنكاح والولاء. فالنكاح سبب من أسباب الإيه؟ الإرث ومعنى النكاح إن الرجل يورث مراته والمرأة تورث إيه؟ زوجها بالضوابط والشروط فلكي يتم الإرث بين الزوجين أن يموت أحدهما موتا حقيقيا ويكون الآخر حيا بعد موته ولو لحظة والعلاقة الزوجية قائمة ده الضابط تاني عشان يتم الإرث بين الإيه بين الزوجين أن يموت أحدهما موتا حقيقيا موت حقيقي يعني إيه خلاص هو مات و... والدنيا بحال قال مات ويكون أحدهما حيا بعد موته حياة حقيقية ولو لحظة والعلاقة بينهما الزوجية قائمة وليس هناك مانع من موانع الإرث في الحالة دي ترث أو يرث فالعلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة إن طلقها زوجها تظل قائمة حتى انقضاء العدة ما لم يكن الطلاق قبل الدخول كلام واضح ولا صعب تاني العلاقة الزوجية قائمة بين الرجل وامرأته إن طلقها أو مات عنها واخد بالك خلينا في الطلاق الأول إن طلقها العلاقة الزوجية قائمة ما لم تنقضي العدة حد إلا إذا كان طلقها قبل الدخول طلقها قبل الدخول ما فيش عدة طيب لو مات عنها فالعلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي عدتها ولو مات عنها قبل أن يدخل به واضحة ولا مش واضحة ديت واضحة ولا مش واضحة تاني العلاقة الزوجية بنقول قائمة يعني مستمرة يعني ايه مستمرة واخد بالك الراجل طلق امرأته يبقى العلاقة الزوجية قائمة حتى تنقضي العدة طيب لو طلقها قبل الدخول مفيش عدة يبقى ساعة ما قال لها طلع منه حرف القاف كل واحد راح لحد سبيل أنت طالق القاف خرجت يبقى خلاص انتهت غير المدخول به واضحة دي طب المتوفى عنها قال لك برضه العلاقة الزوجية قائمة بينهما ما لم تنقض العدة حتى لو مات عنها قبل الدخول يبقى ايه عقد عليها ولم يدخل به ثم أتته منيته يبقى هنا ايه مات قبل الايه الدخول فرق بين مات قبل الدخول وبين طلق قبل الدخول ديت غير ديت طلق قبل الدخول لا عدة يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ملوش عدة خالص يعني قال لها أنت طالق حرف القاف خلص واحد تاني إيه آه، نكحها مش في حاجة طيب مات عنها قبل أن يدخل وقد عقد عليها يبقى إيه آه العلاقة الزوجية ما زالت قائمة وعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة وترث منه ولها الصداق كاملا بإجماع العلماء حد ده كويس طيب فلو أن الرجل مات عن زوجه واخد بالك وطلقها قبل أن يموت قبل إيه أن يموت الفترة الزمنية بين الطلاق والوفاة كانت العدة خلصت ما تورثش لأن ال- ال- العلاقة الزوجية منها إيه؟ انتهت يعني هو قال لها أنت طالق واخد بالك وبعد خمس أشهر مات ما تورثش واخد بالك لأن العدة الإيه انقضت العدة إيه انقضت الحكم بقى بيختلف أنت لو طلقها الرجل في مرض الموت طلقها فين ها في مرض الموت يعني الراجل ايه جاله مرض الوفاة الدنيا بحالها قالوا ربنا ي- يحسن له الخاتمة يلا بقى إيه، لكل أجل كتاب الراجل وهو في مرض الموت الولية زهقته قال لها اسمعي انت طالق خلاص طلقها فين في مرض الوفاة الولية خدت بعضها وراحت عند أهلها وخدوا الكراكيب بتاعتها وخلاص نستنى ان الراجل يموت ما يموتش مات بعد سبعة اشهر يبقى العدة انقضت ولا لا ترث ها ايه ترث لانه طلقها في مرض الموت واضحه يا اخوانا دي الدليل على ذلك ما لازم نجيب دليل لان ده مخالف للايه للادله صحيح ولا يعني احنا قلنا ايه ها العلاقه الزوجيه بتنتهي بالقضاء اللي العده فيه عده خلاص ترث ما فيش عده انتهت ما عادش خلاص انتهت واخدين بالكم يا اخوانا ما حدث من عبد الرحمن ابن عوف طلق احدى نسائه في مرض الوفاه اسمها رايح عن بالي اه تماضر بنت الاصبغ احسن الله عليك طلقها عبد الرحمن بن عوف في مرض الوفاه فتماضر بنت الاصبغ فلما طلقها في مرض الوفاه اعطاها عثمان نصيبها من الارث وكانت قد انقضت عدتها ولم يعرف له مخالف من الصحابة فكان إجماعا وانت تاخدها المسألة دي طيب العلماء ده الدليل إجماع طب العلماء قالوا الكلام ده ليه قالوا هنا نعامله بنقيض قصده نعامله ايه بنقيض قصده فلعله طلقها في مرض الوفاة ليحرمها من إرثها وهذا موجود بكثرة واخد بالك فعملناه بنقيض قصده قال لا طب هل كل من طلق امرأته في مرض الوفاة يريد أن يحرمها من مصر قال لك لا ديت مش كلها ولكن احنا عاوزين ديت مسألة نيات فدايما الأحكام الشرعية المترتبة على النية العلماء بيأتوا بضابط يدرك بالحواس يعلقون الحكم عليه معايا تاني في ديت الامور يعني مثلا زي ايه قتل العمد وقتل شبه العمد قتل العمد ضربه وكان ينوي قتله قتل شبه العمد ضربه ولم ينوي قتله ده الفرق بين الاثنين طب النية محلها الايه القلب طيب احلها ازاي قال لك بس اترك النية بقى خالص لان قتل العمد فيه القصاص شبه العمد فيه الدية مؤلفة واخد بالك وممكن القصاص لو ان اهل المجني عليه حبوا يتفقوا مع الجاني على مبلغ كبير حتى لو اضعاف الدية هذا جائز ولكن احنا بنتكلم دلوقتي هنعرف العمد وشبه العمد ازاي قال لك بقى اركن النية خالص لان ممكن يكون ايه في نيته الموت وفي نيته ان يقتله ويقسم بالايمانات المغلظه ده حبيبي ده انا كنت بطبطب عليه اطبطب عليه باربجيه واخد بالك ما ينفعش فالعلماء قالوا بس خلاص احنا هننحي النيه وناتي بشيء اخر يعرف بالحواس وهي الاله المستخدمه عند الضرب الاله المستخدمه عند الايه؟ عند الضرب فلو كانت اله تقتل غالبا يبقى عمد ولم ولو لم ينوي العمد وإن كانت آلة لا تقتل غالبا فليست بعمد وإن كان ينوي العمد يبقى علقنا الحكم على إيه على شيء ظاهر منضبط اللي هي العلة زي بالظبط كده قلنا الحكمة من قصر الصلاة في السفر والإفطار للصائم رفع المشق رفع الإيه؟ الم- دي الحكمة مش العلة الحكمة قال لك والله رفع المشقة ده أمر يختلف بين الناس واحد صحته كويسة واحد تاني مش عارف ايه قال لك اركب بقى الحكمة خالص وتعالى نشوف علة حتى نعلق عليها الحكم فقالوا علة آه، قصر الصلاة ان هو مسافر وعلة الجواز الفطر في نهار رمضان ان هو مسافر مسافر بقى في طيارة راكب مش عارف ايه مش فارقة معانا مسافر يبقى دي العلة حدثت مشقة ام لم تحدث ملهاش اعتبار عشان كده بيقولوا ايه والاحكام تدور مع علالها لا مع حكمها واضحه ولا مش واضحه الكلام يبقى العلماء قالوا هنعمل الراجل ده بنقيض ايه قصده طب يا اخوانا الراجل حسن النيه والله بقى مش هنقدر نحكمها ديت حتى لا, لا, لا يضيع حق المراه فكل من طلق امراته في مرض الموت ولو لم يقصد ان يحرمها من الميراث ترث وان مات بعد العده كويس طب لو مات قبل العده ما, ما فيش فيها كلام بقى ترث ده بت- ترث مش فيها اشكال لان ما العلاقه الزوجيه ما زالت ايه ها؟ واضحه يا اخوانا دي اتفهمت
الرجل اللي هو قتل عمه او كان معاه حادثه او ابن هو اللي المفروض يورث منه او ابوه احنا حرمناه من ميراث الميراث علشان احتياطا ان هو ممكن يكون ايه عمل كده شبه عمد او عمد عشان يرث ايوه مش كده؟
بس عندنا نص طيب واحنا الراجل بقى عندنا نص نعم اللي هو
لا ال- ال- ليس للقاتل ال- يرث ميراث ليس للقاتل من الميراث شيء حديث صحيح يبقى عندنا نص اتفضل عملناها على مطلق اهو اللي هديك جزئين اللي هو اللي كان موجود في حد كان عليه ايه مش كده هنا بقى الراجل اللي هو يطلع مراته برضه المرض المرض الموت احنا حضرتك بتقول دلوقتي اللي هو مش مش مش على طول يعني في احتمالين عندنا الاحتمال الاولاني ان يكون طلقها ها ل- ليحرمها من الميراث الاحتمال الثاني هو اصلا منوه يطلقها بقاله 50 سنه من يوم ما اتجوز عايز يطلقها ولكن تريث الوقت لقى نفسه لما جاله شلل رباعي قال لك هتطلقها بقى مفيش في نيته حاجه خالص فاحنا العلماء بيعلقوا دايما الاحكام على الامور الظاهره فهنا احتمال طلق ليمنع من الميراث واحتمال ايه لا- لا- طلق ل- ل- ل- لغير ذلك فالعلماء من من باب الحيطة وحرصا على حق المرأة وضعوا هذا الضابط الطلاق في مرض الوفاة واضح ما أنا قلناه ضابط مرض الوفاة قلته لكم أهو. هو المرض الذي يكون فيه أو به الإنسان عاجزا عن القيام بمصالحه المعتادة خارج البيت وخارجه وداخله ويكون من الغالب أن يموت به وتدي بتضع للايه للعرف يعني دلوقتي كده مثلا ربنا يعافينا واياكم معروف كده واحد مثلا عنده ربنا يعافينا واياكم سرطان في الدم ربنا يعافينا ويعافي كل مبتلى خلصان ولا مش خلصان موضوع خلصان خلاص. عنده فيروس سي و- و- والحاله الكبيره خالص مع- مع- مع- معروف يعني منتهي واضح يا اخوانا اخونا يسال ويقول عنده مرض معين وطلقها فيه ومات بسبب مرض تاني بعيد عن الموضوع بتاعنا خالص واخد بالك بعيد عن موضوع مثلا يعني عنده مثلا ايه آه، آه، آه، الفيروس وبيخش غيمومه كل يوم واخد بالك فطلق امراته بعد يومين واحد راح قتله بعيد عن موضوعنا واخد بالك يبقى ده يعني بيقول مرض الوفاء ال- الذي يموت بسببه ما احنا قلنا موضوع- الذي يموت فيه غالبا بسبب نعم ها؟ لا مدة المرض لا يعول عليه ماشي يا اخوانا كده بعد ذلك نكاح المريض لا مش السادس إيه ده من ضمن ايه امثله على تاثير المرض في الاحكام الشرعيه المرض اللي هو غير الجنون والاغماء يؤثر في الاهليه ام لا يؤثر المرض ها لا يؤثر لكن بيغير فين الحكم الشرعي بس نكاح المريض الجواب نكاحه صحيح نكاحه صحيح طيب مسألته رجل طلق امرأته في مرض الوفاة ولكن كانت هي ترغب ترغب في الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة ترث أم لا ترث تاني لحظة رجل طلق امرأته في مرض الوفاة وهي التي كانت تريد الطلاق ثم مات بعد انقضاء العدة لا ترث هي لا تريد الطلاق لا لحظة واحدة لحظة واحدة طولوا بالكم بس ما طول أقول تاني جزء غلط جزء غلط تاني وهرجع في غلطها احنا بنقول ايه اذا طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة ثم مات بعد انقضاء العدة ثالث طلق الرجل امرأته اي الذي هو الذي اي الذي هو الذي ايه طلقها بارادته وهي لا تريد ولكن هي اللي طلبت ها لا ترث لا ترث واضح يا اخوانا هو لم يطلق هي قلت طلقت انا زهقت منك وما عدتش عاوز اخدمك وهو في مرض الوفاة قال لها براحتك انت طالق طلقها من هنا العدة انقضت مات من هنا لا ترث لا ترث لأن هذا خلع واضحة يا اخوانا المسألة دي ما خلاص ما احنا قلنا قلنا ترث ترث نعم بعد خلق ترث لأنه مرض الوفاة ما ده ما ده قلنا تاني أعيد تاني معلش لأن أنا أخشى أن القواعد الفقهية أو الأصول لما بيجي نطبقها على الفقه أخشى أن يخطأ أحد في الفهم تبقى مصيبة فإحنا بنقول إيه دلوقتي عندنا العلاقة الزوجية طالما أنها مستمرة ومات أحد طرفيها يبقى في إرث بينهم في إيه إرث بينهم طب العلاقة الزوجية دي بتنتهي إمتى بتنتهي بعد انقضاء العدة من طلاق أو من وفاة مظبوط كده فهو الراجل ده طلق امرأته معايا طلقها النهاردة مات بكرة في العدة ولا مش في العدة في العدة ترث ترث طب أسأل سؤال كده وصعب شوية طلق الرجل امرأته في مرض الوفاة كويس لا مش في مرض الوفاة وهو سليم كويس كده وكانت هذه المرأة تعتد بالأشهر تعتد فين بالأشهر آخر يوم في الثلاث أشهر مات الرجل ها آخر يوم ترث أم لا ترث في آخر يوم ترث عاوز تقول ايه على ما انا بقول لك في اخر يوم في العده اهو اخر يوم في العده ها لا ما هو العده ما خلصتش العده ايه لم تنتهي طيب في هذه الحاله العده لم تنتهي اللي هو إيه؟ اخر يوم في الثلاث اشهر القمريه واخد بالك واليوم طبعا كما تعلمون بينتهي بغروب الشمس يعني بالضبط اخر يوم العصر صوتوا على الراجل مات واخد بالك انت ازاي؟ ترث ام لا ترث طيب ما هي عدتها ها اه تداخل العدد تبدأ تحسب من آخر يوم ده هو 14 شهور 10 أيام واضحة يا اخوانا كده فهمت طيب. الوقت خلص ده احنا متأخرين قوي يا ولاد
دي اللي هي بيسموها انتهاء من انتهاء من عده لعده اه اسمه تداخل العدد اه تداخل العدد من هنا ما عادش حلول من هنا عرفت ال- ال- ال- اللي هو مرض الموت اللي هو ايه الحديث كده المسار اللي هو عدم القيام بمسار المعتادة المعتاد ايوه يا- اذا إيه ال- البدنيه بقى البدنيه منها ايوه ده المدنية كان عقد سليم وطلق وطلق ما لناش اعتبار اصلا طالما واضح وفاء خلاص ايوه يا شيخ محمد ايوه اتفضل اي نعم صحيح اعد اخونا يسال عن نكاح المريض هو صحيح ولكن الراجل مريض لا حراك له شانه شان الفراش والوليه مزهقان قال لك هات ده انا طلقتها هتورث هتورث واخد بالك انت ازاي اه طب انا بقى هربيك واعرفك انت مين ايه يلا يا واد هات لي ثلاث نسوان اتجوزهم دلوقتي فكان الزواج بغرض اضرار الايه بدل ما تاخد التمنه تاخد ايه ربع التمن واخد بالك انت ازاي يا محمد عاوز تعملها ولا ايه فالنكاح صحيح ويأثم على نيته واضحه يا اخوانا ديت جزاكم الله خيرا وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تفضل